هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم الجالس معنا فيها يجب أن يقدم التحية العاصرة المباركة للحبيب محمد وتحيتنا إليك يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك سمعوا الصلاة على الحبيب النبي محمد عليه الصلاة والسلام بالأمس تكلمنا عن صفة الوجود وأثبتنا بالأدلة أن الله موجود لا شك في ذلك واليوم ننتقل إلى الكلام عن صفة أخرى من صفات مولانا تبارك في علاه إنها صفة القدم الله قديم يعني لا أول لوجوده وليس قبله أحد القدم معناه أن الله هو الأول فلا شيء قبله ولذلك لما بيسألوا سيدنا الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه بيقولوا له يا إمام ما معنى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى قال لهم الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ لأنه تعالى كان ولا مكان وهو على ما كان قبل خلق المكان لم يتغير عما كان سمعتوني الصلاة على النبي محمد يا رجال اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد تبقى الصفة الأولى من صفات الله الوجود الصفة الثانية من صفات الله القدم ومعنى القدم يعني أن الله هو الأول فلا شيء قبله معنى القدم إن الله هو الأول فلا شيء قبله يبقى لما يجي واحد معاند أو مجادل أو مكابر يقول لك من الذي خلق الله
لا قلت له ما تفكرش بعقلك الصغير فكر بعقل كبير عن كده هو ربنا سبق وعدم عشان يقول لواحد تعالى خلقني ده ربنا هو الاول فلا شيء قبله يبقى هو كان معدوم ده ما سبقش وجود وعدم ده هو الاول فلا شيء قبله اذا فهو موجد كل شيء وليس في حاجه الى شيء مساله ولذلك لما كان يجي واحد يسأل سيدنا النبي محمد هذا السؤال كان يقول له قل آمنت بالله فإذا جاءك الشيطان وألقى في نفسك هذا الوهم فاقرأ قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم اللي يحب النبي محمد يسمعني الصلاة عليه يبقى إذا انا اسالك اقول لك مين اللي خلقك وانت تسالني تقول لي مين اللي خلقك لان احنا سبق وجودنا عدم واحد من 30 سنه ما كانش موجود واحد من 40 سنه ما كانش موجود يبقى مين اللي اخرجه من العدم الى الوجود الله انما ربنا لم يسبق وجوده عدم لانه هو الاول فلا شيء قبله اذا هو واجب الوجود لذاته خالق كل شيء ومبدع كل شيء هو الاول فلا شيء قبله ولذلك سألوا الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه وصلى الله وسلم على ابن عمه محمد بيقولوا له ايه يا علي ما الدليل على وجود الله قال لهم ومتى غاب سبحانه حتى تسألوني عن وجوده امتى غاب عشان تسألوني تقولوا ما ده هو موجود أزلا وأبدا موجود قديما لم يسبق وجوده عدد تبقى الشمس طالعة وتقول لي ما الدليل على وجود الشمس بصلها السماء فوقك وتقول لي ما الدليل على وجود السماء بصلها يبقى الله ما غاب ابدا حتى يسال عن وجوده قديم فلا اول لوجوده خالق الاكوان ومبدع الانسان كل شيء قائم به وكل شيء خاشع له عز كل ذليل وغنى كل فقير وقوة كل ضعيف ومفزع كل ملهوف من تكلم سمع نطقا ومن سكت علم سرا ومن عاش فعليه رزقه ومن مات فإليه منقلبه ما سمعوني الصلاة على الحبيب النبي محمد ما غابش ابدا ابدا لم يغب انما يسال عن وجود الغائب اما الذي لا يغيب ولا يتغير ولا يفنى فلا يسال عن وجوده ولذلك سيدنا ابراهيم لما دخل في مجال النقاش ربنا بيقول وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين لا ناس عماله تعبد الكواكب وتعبد الشمس وتعبد القمر ايه اللي تقول اما نفهمه لما جن عليه الليل راى كوكبا بالليل انتوا ناس بتعبدوا الكوكب ده قالوا بنعبده طيب بس بشرط ان لو طلع عليه النهار ما يضيعش لا ما يضحش ليه فلما غاب وافل قال ابراهيم لا احب الافلين الاله ما يضحش يغيب عن خلقه انما ده راح ثاني ليلة رأى القمر بازغا طلع القمر ايه رأيكم فيه؟ قال الله ربنا طب بشرط انه ما يغيبش وبعدين لما طلعت الشمس غاب القمر الصحش يكون اله لان الاله لا يتغير ولا يتبدل ولا يغلبه شيء راى الشمس بازغه قال هذا ربي هذا اكبر شمس منوره الدنيا وفيها حراره وفيها ضياء بس بشرط انها لا تغيب فلما جه الليل غابت الشمس قال يا قوم إني بريء مما تشركون رايح فين قال لهم إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا لا الكوكب ينفع ولا القمر ينفع ولا الشمس تنفع امال مين يا ابراهيم مين الذي خلق السماوات والارض هو ده الاله الذي يغير ولا يتغير الذي يخلق بكل ما يريد هو الله اللي حب النبي محمد يسمعني الصلاة عليه صل وسلم وبارك على سيدنا محمد على الصلاة والسلام.
اللهم صل على النبي صل على النبي ده في مجال الكواكب راحوا قالوا له طب تعالى عشان تتشرف بالآلهة اللي احنا بنعبدها راح لقاهم نصبين أصنام وحاطين الأكل قدامها وقالوا احنا هنطلع نمشي شوية عبال الأكل ما تحصل له بركة الآلهة ما تستغربوش لأن الكلام ده إذا كان مضى عليه آلاف السنين هو موجود النهارده مش كان ناس في الهند بتعبد البقر تمام البقرة لو ماتت في ميدان من ميادين الهند زي ميدان التحرير مثلا لابد تعطل المرور لغاية ما تعدي آه، آه، آه، الإله معدي شوف المصيبة السوداء المرور يتعطل والميدان يقف عشان هي بسلامتها تاخد حريتها في المسجد لو البقرة حودت على واحد فكهاني ومدت رقبتها في قفص من الفاكهة يا ألف نهار أبيض يقدم لها العنب بحاله تاكل والمشمش والمانجا لما تشبع لأن الإله يعني الهند فيها النهارده عدد الافكار بعدد الادميين لا يذبحوها ولا ياكلوها واذا نزل منها البول غسلوا به وجوههم لا تحصل البركه بركه ادي من اللي عدد سكانها 500 مليون بيعبدوا ايه البقره ماركة البقرة يبقى ما نستغربش لما سيدنا ابراهيم لقى ناس بتعبد الشمس والقمر ما يمكن دول يعني نظرتهم يعني علوية شوية انما دول اللي محتفين في الزريبة دول يعبدوا البقرة تحوت شوية من الهند تروح الصين 800 مليون واحد هناك بيعبدوا واحد بس اللي هو اسمه ماوتسي تونجا الرئيس بتاعهم بيقولوا هو الاله والنبي والشاعر اللي عمالين يكتبون عنه في الصحف اليومين دول وعمالين يمجدوا فيه وينزلوا كلام فيه يقول لك الملهم والمصلح والاله والنبي ولا لا تقولوا لنا احنا الكلام ده ليه؟ بتكتبوا الكلام ده في جرايد المسلمين ليه؟ انتوا عايزين الشعب المصري يعبدوا الاخر ولا ايه؟ ايه يعني؟ ايه الم- ايه معنى هذا الكلام؟ ايه ما قلت تنجى راجل كافر ملحد ما يعرفش ربنا ما بيقرش ان ربنا موجود بيشخ وبينام وبيمرق يبقى اله ايه وبتاع ايه؟ اهي دي الصين تمشي ناحيه روسيا تلاقيهم يقولوا لا اله مفيش اله خالص لا بارة ولا موت ستونج ولا شمس ولا قمر يبقى اذا الجاهليه الاولى كانت اخف ضرر من الجاهليه الحديثه كانت اخف ضرر وبعدين احنا يجب نعلم اولادنا العقيده منذ الصغر عشان فيه خيارات كاسحه استالم في روسيا ذبح 21 مليون مسلم لدرجة ان القوات الروسية بتقول كانت خيولنا تغوص في بحار من دم المسلمين يجب نعرف التاريخ يجب نعرف التاريخ ونعرف ايه اللي يضر وايه اللي ينفع اذا سيدنا ابراهيم لما قال لهم اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا ركز الحقيقه الكبرى ووضح المنهج الحقيقي للتوحيد سمعوني كده الصلاة على الحبيب المصطفى محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي ربنا يديك في اليابان بيعبدوا الامبراطور يعني شوف اليابان عندها نهضة صناعية وتقدمية رائعة ومع ذلك يقدسون الامبراطور احنا يا أمة محمد لا نعبد إلا الله لا بنعبد شمس ولا بنعبد قمر ولا بنعبد كواكب ولا بنعبد ملك ولا بنعبد امبراطور انما نعبد خالق الاكوان ومبدع الانسان هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم هذا الهنا هذا خالقنا هذا ربنا ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون فان استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسامون ومن اياته انك ترى الارض خاشعه فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير سمعوا الصلاة على الحبيب النبي محمد عليه الصلاة والسلام
اللهم صل على ربنا يديك اللهم صل إذا أي مسلم يروح مصلحة الجوازات والهجرة عشان يطلع جواز المرور او الجنسية فجواز المرور عند المسلمين واحد وجنسية المسلمين واحد هي لا اله الا الله هذه جنسية المسلم جنسيته ايه لا اله الا الله محمد رسول الله دي جنسيتنا لا بنعبد بشر ولا بنعبد بقر ولا بنعبد كواكب انما نعبد خالق الجميع رافع السماء بلا عمل نعبد الله وحده ده سيدنا سلمان الفارسي مره بيقول لسيدنا النبي محمد
اللهم صل على النبي
يقول يا رسول الله ان الله تعالى كرمك افلا تاذن لنا بالسجود بين يديك نزل الامين جبريل بالايه الكريمه ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوه ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون يبقى التفسير لمين؟ لله واحد داخل على سيدنا الحبيب المصطفى محمد فلما نظر إلى وجهه الشريف أخذته رعدة من النور من الجمال من الكمال من الإبداع الإلهي في وجهه الكريم فلما أخذته رعدة قال الحبيب له يا هذا هون عليك إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد إيه ده ما ما بتعزمني ليه ده أنا أمي أمك واحد القديد عبارة عن اللحم المجفف في الشمس يعني تواضع النبي كان فوق الحدود عشان ما يجيش واحد برضه يقول له نسجد لك لا اللي يسجد له مين الله شوف بقى لما يفوت على اصحابه يقول لهم لو لقيتوني فايت عليكم ما فيش واحد يقوم واقف ما حدش يقوم لي واقف ابدا هو كده لأنه بيقول من سره أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار اللي هو مين اللي لابد تقوم له هو ماشي إن ما قمتلوش يعمل لك خصم عشرة أيام أهو يتبوأ مقعده من النار لأن العظمة لله كبرياء لله النبي قال لهم ما حدش يقوم لي واقف ابدا وزيد مرة فقاموا له واقفين بدون شعور النبي غضب وكان إذا غضب احمر وجهه وكان لا يغضب لنفسه إنما كان يغضب لله وحده فلما راى حسان بن ثابت وجه رسول الله قد تغير اراد ان يلطف الموت فقال للنبي قيامي للعزيز علي فرض وترك الفرض ما هو مستقيم عجبت لمن له عقل وفهم يرى هذا الجمال ولا يقوم تواضع النبي عشان ما يجيش واحد يقول ان المسلمين عبدوا واحد من دون الله ابدا المسلمين لا يعبدون الا الله وحده الا الله سمعوا الصلاة على حبيب النبي عليه الصلاة والسلام الصفة الثالثة من صفات الله البقاء الوجود القدم البقاء البقاء أن الله لا آخر لوجوده لا يطرأ على وجوده الفناء أبدا ولذلك شوف يقول النبي محمد إيه؟ وتوكل على الحي ومش كده وبس على الحي الذي لا يموت وتوكل على الحي الذي لا يموت اما الغير كل نفس ذائقة الموت كل شيء هالك إلا وجهه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام حتى ميكائيل وإسرافيل وملك الموت وجبريل كله هيموت ملك الموت هيموت والكل لابد أن يذوق الموت ولا بد أن يشرب كأسه ليعلم الجميع انه هو الباقي وحده لمن الملك اليوم لله الواحد القهار لا في ملك حيبقى ولا في سلطان حيبقى ولا في قول حيبقى الكل سيكون تحت التراب الكل سيكون تحت التراب ولذلك السيدة فاطمة كانت بتقول لسيدنا بلال يا بلال كيف طوعت لكم انفسكم ان تطعوا رسول الله في الارض ازاي دكتوا النبي في الارض فقال لها يا ريحانة رسول الله والله لو كان الأمر بأيدينا لوضعناه في السماء ولكن ماذا نفعل وقد أنزل الله على أبيك قرآنا يقول فيه منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى مش منها خلقناكم وإليها نعيدكم لا وفيها نعيدكم إذا كان قال وإليها نعيدكم الواحد انحط على وش الأرض إنما وفيها نعيدكم هنحط في جوف الأرض فرصة الكل حول قراءة المصير مهما كانت عظمته ومهما كانت قوته ومهما كان عنفوانه فإن المصير إلى الأرض والأرض تناديك وتقول يا ابن آدم لا تتكبر على ظهري لأنني غدا سأضمك في بطني سمعان الصلاة على حبيب الله محمد على الصلاة إذا البقاء الأبدي لله وحده من الأول الله أول الله آخر القدم هو أن الله هو الأول فلا شيء قبل البقاء الله هو الآخر فلا شيء بعده شوف سيدنا جبريل بيقول لسيدنا النبي محمد بيقول له خمس كلمات بيقول له يا محمد عش ما شئت فإنك ميت واعمل ما شئت فإنك مجزي به وأحبب من شئت فإنك مفارقه واعلم بأن شرف المؤمن قيام الليل وأن عز المؤمن استغناؤه عن الناس بيقول له خمس كلمات بيقول له يا محمد محمد عش ما شئت فإنك ميت عش ما شئت فإنك ميت واعمل ما شئت فإنك مجزي به واحبب من شئت فانك مفارقه واعلم بان شرف المؤمن قيام الليل وان عز المؤمن استغناؤه عن الناس خمس كلمات ثم عن الصلاة على الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام عش ما شئت فإنك من إذا ليس في الوجود أفضل من رسول الله ومع ذلك فإن الله أخبره بالنتيجة قبل موته وقال له إنك ميت وإنهم ميتون وبعدين سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما نام في فراش الموت وسالته الصحابة متى الأجل يا رسول الله قال لهم دنا الفراش الأوفى وسدرة المنتهى والرفيق الأعلى والكأس الأوفى قالوا يا رسول الله فمن يغسلك قال جماعة من أهل بيتي مع ملائكة كثيرين يرونكم من حيث لا ترونهم ودي سيدنا علي عشان يغسل النبي محمد لم يستطع أن ينزع قميصه من جسده لشدة ما رأى من نور جسده فكان يصب الماء على القميص ثم يغسل الجسد الشريف وقال له النبي يا علي إذا غسلتني فلا تنظر إلى عورتي عش ما شئت فإن لك منه مهما طال الأجل مهما كثر المال مهما أحاط بك الأطباء الموت حقيقة واقعة الموت لا مفر منه أبدا ولذلك شوف سيدنا سليمان بن داوود بعد ما سمعنا الصلاة على النبي محمد حملته الرياح ربنا سخر له الرياح كان يركب الرياح زي احنا ما نركب اي طياره فواحد عمال يدرس في القمح في الارض بط لقى الرياح حمل سليمان فقال الفلاح ان الله قد اعطى ال داود ملكا عظيما فحملت هذه الكلمة إلى سمع سليمان فأمر الرياح أن تهبط به فهبطت قال له تعالى يا أخي أنت كنت بتقول لي إيه؟ أنت سمعتني؟ أيوه سمعت قال والله أنا بقول إن ربنا اداكم ملك كبير فقال له سليمان يا عبد الله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر خير من الدنيا وما فيها خير من الدنيا وما فيها ليه كل اللي انت شايفه ده هينتهي كل اللي انت شايفه ده هيزول لا محاله امال الباقي ايه اللي هيفضل واللي ينفع الانسان والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا ولذلك الامام البخاري ختم كتابه بقول النبي صلوات ربي وسلامه عليه كلمتان ثقيلتان في الميزان خفيفتان على اللسان حبيبتان للرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كلمتين خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كلمتان ثقيلتان في الميزان خفيفتان على اللسان حبيبتان للرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كلمتين خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم دايما تسبح وتحمد ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي بالمسلمين في يوم ليقول سمع الله لمن حمده فسمع الصحابي بيقول يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك بعد النبي ما سلم التسليمتين قال من الذي قال هذه الكلمه الراجل خاف ان تكون المساله فيها مخالفه لسنه النبي فالنبي قال من الذي قال هذه الكلمه قال له انا يا رسول الله قال له لقد رايت اكثر من ثلاثين ملكا من ملائكه الرحمن يتبادرون لكتابه ثوابها فقال لهم الله اكتبوها كما هي فإذا لقيني عبدي وفيته بها ما سمعوني الصلاة على حياة النبي محمد شوف الكلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك أسأل الله أن يقسمني ولكم بكلمة التوحيد وأن يدخلنا قبورنا ونحن آمنون مطمئنون وأن يجمع بيننا جميعا في ساحة القيامة وراء حوض رسول الله